التائب أرجو إقبالا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأتباعه ومن والاه أما بعد فإخوتي في الله أخواتي في الله أحبكم جميعا في الله وأسأل الله عز وجل ألا يمتنا حتى يقر أعيننا بتطبيق شريعته وبعودة جميع المسلمين إليه عودا حميدا جميلا طيبا إنه ولي ذلك ومولاه أحبتي في الله هذه حلقة جديدة مع برنامجكم رسالة إلى عنوان هذه الحلقة خدعوك فقالوا خدعوك فقالوا أحبتي في الله إن الصراع بين الحق والباطل قائم منذ خلق الله السماوات والأرض فتارة يفوز الباطل وتارة يفوز الحق فتارة ينتفخ الباطل وينتفش ويصول ويجول ويظن أن الأمر كله في يده وتارة أخرى يقسم الحق ظهر الباطل فإذا هو زاهق مما لا شك فيه أن الجولة الأخيرة قطعا للحق مما لا شك فيه أن الباطل زهوق يعني زائل يعني منتهي وأن الحق ثابت وراسخ رسوخ الجبال الرواسي الشوام الجولة الأخيرة ولا شك للحق على الباطل الباطل مدموغ بقذيفة الحق وعد بهذا رب العالمين وعد بهذا سيد الأولين والآخرين قال رب العالمين يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم والله متم نوره ولو كره الكافرون هل يستطيع أحد أن يحجب بكفيه الصغيرتين نور الشمس إسلامنا هذا كالشمس إذا غربت في مكان أشرقت في مكان آخر ديننا هذا يشبه كرة المطاط كلما ضربت في الأرض بقوة كلما ارتفعت إلى أعلى بقوة وقوة ولذلك حاول أعداء الإسلام على مر العصور وعلى كر الظهور من من يبغضون الإسلام تذويب الإسلام تمييع الدين ولكنهم فشلوا فشلا ذريعا الجولة الأخيرة للحق بلا شك علمنا هذا نبينا صلى الله عليه وسلم الصادق الأمين الذي لا ينطق عن الهوى فقد روى الإمام أحمد والطايالسي والحديث رجاله ثقات وهو أشهر من أن يذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تكون فيكم نبوة ورحمة ما شاء لها الله أن تكون ثم ترفع ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة ما شاء لها الله أن تكون ثم ترفع ثم يكون ملكا عضوضا ما شاء له الله أن يكون ثم يرفع ثم يكون حكما جبريا ما شاء له الله أن يكون ثم يرفع ثم تكون خلافة راشدة على منهاج النبوة وسكت صلى الله عليه وسلم تكون فيكم نبوة ورحمة ما شاء لها الله أن تكون ثم ترفع نعم رفعت بموت النبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا نبي بعد نبينا ولا رسول بعد رسولنا خاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم خاتم المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم وجاء من بعد موته الخلفاء الراشدون الصديق الفاروق الحيي عثمان فارس الإسلام علي الحسن بن علي بل ومعاوية رضي الله عنه أجمع المسلمون على مبايعته بعدما تنازل له الحسن رضي الله عنه ثم يكون الملك العضوض وقد بدأ بتوريث معاوية لولده يزيد على يزيد من الله ما يستحق ثم بعد الملك العضوض الحكم الجبري انقلاب هنا انقلاب هناك ثورة هنالك انقلابات انقلابات يجلس الرئيس على الكرسي كرسي الحكم ولا يتركه إلا على النقالة إلى المقبرة الرئيس المخلوع قال عندما ولي حكم مصر الكفن ملهوش جيوب ما كناش عارفين ان الفلوس ما بيناش في جيوبه بيوديها بره الكفن ملهوش جيوب وانا لن اتولى الا مدة واحدة وما كناش نعرف انه بيحسب المدة ب 30 سنة يعني المدة عنده ب 30 سنة الرئيس من هؤلاء يجلس على الكرسي ولا يقوم إلا إذا مات أو انقلب عليه الجيش فيخرجونه رغم أنفه ملك جبري حكم جبري تزييف انتخابات تزوير إرادات الخلق تسلط قهر اعتقالات وبعد الحكم الجبري ننتظر موعود نبينا صلى الله عليه وسلم الخلافة الراشدة التي هي على منهاج النبوة على منهاج النبي صلى الله عليه وسلم أحبتي في الله واجه الطيار الإسلامي حربا ضروسا منذ ما يزيد على الستين سنة حرب ضروس فمن أفلام إلى مسلسلات إلى رسوم مستهزئة إلى روايات كاذبة إلى إشاعات مغرضة إلى معتقلات إلى مشانق إلى سجون إلى نفي لبعض الدعاء تضييق على كل ما هو إسلامي فإذا كنت صاحب لحية وجئت في نهاية الدراسة مثلا بامتياز مع مرتبة الشرف لا تطمع أن تكون معيد انسى انسى أي وظيفة عالية لو يؤهل لها امرأة وهذه المرأة منتقبة لا يمكن أن توظف حرب ضروس على كل ما هو إسلامي بل إلى الآن لو واحد ضابط شرطة أو ضابط في القوات المسلحة وزوجته منتقبة ممنوع تخش نادي الشرطة ممنوع تخش نادي للقوات المسلحة بعض هذه الأماكن مكتوب عليها ممنوع دخول أصحاب اللحى والمنتقبات والحيوانات أي بذاءة من هذا البذيء الذي كتب هذا الكلام إلى هذه اللحظة حتى بعد الثورة تضييق على أصحاب اللحى وتضييق على صويحبات النقاب وناهيك بقى عن الأوصاف التي وصفونا بها هؤلاء إرهابيون متطرفون وصوليون متسلقون جامدون رجعيون ظلاميون متخلفون أي حاجة أخرها يؤون والسلام يوصفون بيها كل هذه حرب ضروس وبعد الثورة وبعد المرحلة الأولى من الانتخابات جن العلمانيون جن الليبراليون أقاموا مأتما كبيرا في القنوات الفضائية المشبوهة وفي الجرائد المشبوهة مأتم كبير امتلأ بالكذب والزيف والزور يريدون تخويف الناس من الإسلام يريدون اطفاء فرحة الذين يحبون الله بنتائج الجولة الأولى يريدون إقصاء الشريعة حرب ضروس وشبهات ليس لها آخر يقول لك الطيار الإسلامي ده لو وصل الجماعة السلفيين دول لو وصلوا والجماعة بتوع الإخوان دول لو وصلوا الطيار الإسلامي ده لو وصل هيحرموا علينا كل حاجة ده هيقولوا لنا عن كل حاجة بدعة كل حاجة بدعة يعني إيه؟ يعني هيرجعوا مصر لورا يعني إيه؟ يعني التيار الإسلامي لو وصل بكرة نلاقي رئيس الجمهورية رايح القصر الرئاسي على جمل ووزير الداخلية جنبه راكب حصان ورئيس الوزراء جنبه راكب بغل يقول لك ما هيرجعونا ورا بقى هيقول لك بقى والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة أقول له يا غافل ما تكمل الآية ما ربنا قال في آخر الآية ويخلق ما لا تعلمون من كل هذه الركائب من المجنون الذي قال عنا أن نحرم كل جديد من أمور الدنيا من قال هذا أنا شيخه ما شاء الله وأحسب على السلفيين يعني ومعايا اتنين محمول معايا بلاك بيري ومعايا نوكيا وعندي ثلاثة كمبيوتر وعندي سيارة حديثة قولوا ما شاء الله بارك الله الله احنا عايشين زي الناس اي تقنية جديدة بنستخدمها اي اختراع مفيد عمله واحد بوذي عمله واحد نصراني عمله واحد يهودي عمله واحد ملحد بنستفيد بيه ما هي البدعة اصلا البدعة في ربع جملة هي كل شيء مخترع في دين الله واحد عايز يصلي العشاء خمس ركعات اقول له بدعة لان النبي علمنا انها اربع ركعات وقال صلوا كما رأيتموني أصلي إنما اركب طيارة واركب سيارة واركب صاروخ واركب يخت عشان نقول لك عشان نقول لك يخت عليك اركب يخت واركب سيارة وطيارة وصاروخ واستخدم كل ما هو حديث من أمور الدنيا يا ليت المسلمين يبقوا متبعين في أمور الدين ومبتدعين في أمور الدنيا بتقول يا عم الشيخ بقول لك اهو يا ريتك يا ابني تبقى متبع في كل أمر له صلة بالدين ومبتدع في أمور الدنيا يعني تبتكر تخترع شيء جميل مين قال إن إحنا هنرجع الناس لورا وهنقول عن كل حاجة جديدة حرام من الذي قال هذا ما أنا بكلمكم أهم أهو من خلال شاشة وقدامي كاميرات من الذي قال عنا هذا من الكذاب الدجال الأشر الذي قال عنا هذا يقول لك الجماعة دول لو وصلوا هيحرموا علينا العلم تقول لك ده نعرف واحد دقنه كبيرة قد كده كان في كلية الطب ساب الكلية وقعد قدام الجامع يبيع شوية سواك وشوية ريحة غلط لو كان ده موجود أصلا وأنا أشك في هذا بقول لك الراجل ده غلطان من ساسه راسه ديننا دين العلم يا راجل ده أول آية نزلت في القرآن قال فيها ربنا اقرأ يا راجل ده احنا عندنا صورة ربنا حلف لنا فيها بالقلم اسمها صورة القلم قال ربنا نون والقلم وما يسطرون هتروح بعيد ليه ما تبص للسلفيين ما تبص المشايخ السلفية كده الدكتور محمد يسري معاه اتنين دكتوراه دكتوراه في الهندسة الكيميائية علم دنيوي يعني ودكتوراه في العلوم الشرعية الشيخ محمد إسماعيل المقدم دكتوراه في الطب النفسي الشيخ مصطفى العدوي مهندس مهندس الشيخ الحويني خريج ألسن بامتياز وأجاد الأسبانية وسافر في رحلات على نفقة الدولة لتفوقه الشيخ محمد حسان خريج إعلام شيخ ياسر برهامي طبيب الدكتور سيد حسين عفاني دكتور طبيب يعني طبيب الشيخ محمد عبد المقصود دكتوراه ادي المشايخ اهم انا بقول لك الكبار حازم شومان طبيب مست... اخويا غريب رمضان طبيب اخويا محمد علي يوسف طبيب اخويا مين تاني كلهم ايمن صدح معاه دكتور تجاره كل الشباب والكبار كلنا اصحاب شهادات عليا ومن اللي معاه دكتوراه واللي اللي معاه اتنين دكتوراه واللي معاه ماجستير واللي معاه بكالوريوس واللي معاه ليسانس في علوم دنيوية من الذي قال أننا سنحرم على الناس التعليم شفت الشاب السلفي الظريف الجميل ده اللي اسمه هيثم دسوقي اللي عنده اختراع مذهل عايز يحول الحياة كلها إلى حياة بالتاتش يعني ممكن اه تفتح الحنفية بضغطة على كم البدلة بالتاتش ممكن تفتح انبوب الغاز بضغطة شاب صغير في كلية هندسة وسلفي ويقول الحل الأمثل لإصلاح مصر الشريعة الله الله ده السلفيين بيتعلموا هم وعندهم عقول لا وبيفهموا لا كمان بيخترعوا هو أنت ما تعرفش أن الدكتور محمد يسري له براءة اختراع وأن الوزيرة في عهد مبارك بعتت له عشان تنفذ اختراعه فلما وجدته بلحية أوصدت الباب مين قال يا ابني ان احنا عايشين في كهوف منعزلة ان احنا هنقف في كل العلوم في وجه كل علوم الدنيا ده حضارة اوروبا اصلا ما قامت الا على اكتاف اجدادنا ده الى الان مراجع علماء المسلمين الفارابي والرازي وابن سينا و... والحسن بن الهيثم كل هذه المراجع ال- التي كتبها مسلمون موجودة إلى الآن في أعرق جامعات أمريكا وأوروبا خدعوك فقالوا السلفيين والإسلاميين هيحرموا العلم خدعوك فقالوا السلفيين دول آه، لو وصلوا هيحرموا علينا كل حاجة هيقول لك عن كل حاجة بدعة خدعوك فقالوا السلفيين ما بيفهموش في السياسة يقول لك انت راجل سلفي انت كبيرك جامع تحت عمارة وكتاب تقعد طول عمرك تعلم الناس فقه الوضوء مالك انت بالسياسة انت يا سلفي ايش فهمك في السياسة انت عندك حنكة سياسية يا واد انت بتاع الحنكة انت عندك خبرة سياسية ايش فهمك في السياسة ارد عليك اقول لك رقم واحد هو النبي محمد كان بيفهم في السياسة ما تجاوبني بقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان بيفهم في السياسة طبعا ده كان سياسي من الطراز الأول ده كان رئيس دولة يا عم كان قائد جيش كان قاضي يقضي في الدماء والأموال والأعراض ده راسل الملوك ده عمل معاهدات دولية يبقى النبي محمد صلى الله عليه وسلم كان سياسي من الطراز الأول طبعا وهكذا كل نبي هي ايه السياسة رعاية مصالح الناس مش دي السياسة رعاية مصالح العباد أعلم الناس بمصالح العباد من الرسل الأنبياء هو مش سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال كانت بنو إسرائيل تسوسهم أنبياؤهم الله يرضى عليك بروز لي الكلمة دي في برواز كانت بنو إسرائيل إيه تسوسهم أنبياؤهم كلما مات نبي خلفه نبي هو أبو بكر الصديق ما كانش يفهم في السياسة مش دول سلفنا الصالح هو عمر بن الخطاب ما كانش سياسي مذهل مدهش قلما أظافر قصرى وأص شنب كيس قيصر وأقام حضارة ما زال الناس يتكلمون عنها إلى الآن إحنا يا ابني بقى- واخدين السياسة من النبي محمد من أبي بكر من عمر من عثمان من علي بس إحنا ما نعرفش غير السياسة النظيفة السياسة الشريفة السياسة الطاهرة السياسة اللي ما فيش فيها لف ولا دوران السياسة اللي ما فيش فيها كذب السياسة اللي ما فيش فيها تخلي عن أي شيء من الدين فضلا عن الثوابت السياسة اللي ما فيش فيها تمييع لدين الله ماذا أصنع بكرسي إذا أخذته على حساب ديني ما الذي حصلته إذا بقيت أغلبية وميعت أمور من ديني إحنا ما نعرفش السياسة دي هو كان في في مصر حد بيلعب سياسة أصلا الحزب الوحيد الذي سمح له بممارسة السياسة الشكلية الحزب الوطني وبقية الأحزاب علب كرتون وبقية الطيارات مقهورة ومقموعة ومكبوتة قول لي مين كان بيلعب سياسة قبل كده اوعى تعيش في وهم السياسة ما تضحكش على نفسك وتقول لي أنا عندي خبرة مين أصلا كان يسمح له أن يلعب سياسة إذا كانت السياسة اللي انتوا قصدينها سياسة الكذب واللف والدوران ورد دبلوماسي على حساب تمييع ثوابت الإسلام احنا نقدر نكذب زي دول نقدر نكذب زي السياسيين اللي بيكذبوا بس ديننا يمنعنا هنعرف السياسة النظيفة سياسة الصدق سياسة الصراحة سياسة عدم تمييع الدين سياسة التمسك بالثوابت بل بفروع الفروع يقول لك يا عمي ده الجماعة السلفيين دول أصلا ما عندهمش خبرة طيب ما عندناش خبرة بالسياسة ما المطلوب نتركن على الرف ولا ننزل ونحتك ونجرب ونتعلم ونمارس واحد عنده سيارة كل ما ابنه يجي يركب السيارة يقول له ابعد انت ما بتعرفش السوق امشي ما بتعرفش السوق بره ما بتعرفش السوق هيقعد طول عمره ما بيعرفش يسوق ركبه جنبك وقول له دور كده وحط رجلك على الدبرياج مش عارف ايه واعمل كذا واعمل كذا عشان يتعلم عشان يمارس انا عايز اعرف ما هي معايير الخبرة السياسية يعني نعمل ايه عشان يبقى عندنا كتيار اسلامي بقى كامل الاخوان والسلفيين سيما السلفيين لان الهجمة شرسة عليهم بالذات نعمل ايه عشان يبقى عندنا خبرة سياسية اذا كان المعيار في الخبرة السياسية انشاء الاحزاب فقد انشأنا إذا كان المعيار بالقدرة على حشد المليونات على حشد المليونيات فقد حشدنا إذا كانت الخبرة تتمثل في التأثير في الشارع فقد أثرنا أنا عايز أعرف مين قال إن أصحاب الدين ما عندهمش خبرة سياسية وقد تعلموها من النبي محمد ده احنا عندنا حاجة اسمها السياسة الشرعية علم علم أعلم الناس بسياسة مصالح العباد رسول الله محمد ومن بعده ورثته وقد قال النبي إن العلماء ورثة الأنبياء إن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم فمن أخذه أخذ بحظ وافر يقول لك طيب الجماعة دول لو وصلوا هيخلوا مصر دولة دينية خدعوك فقالوا السلفيون لا يفهمون في السياسة خدعوك فقالوا لو وصلوا سيجعلون مصر دولة دينية مصر ما فيش حاجة فيها اسمها دولة دينية ما فيش عند المسلمين حاجة أصلا اسمها دولة دينية دينية يعني الحاكم ينوب فيها عن الله يقول لك الرئيس ده ظل الله في الأرض يعني يحكمها رجال الدين ما عندناش الكلام ده أصلا في الإسلام احنا عندنا دولة مدنية الناس يختاروا فيها الرئيس ويحاسبوه وتكون المرجعية هي الإسلام ده اللي احنا عايزينه دولة مدنية لا يحكمها العسكر دولة مدنية لا ينوب فيها الحاكم عن الله ولكن ظل الله في الأرض الكلام الفارغ بتاع أوروبا ده مش عندنا ما عندناش الكلام ده احنا عندنا أكبر رأس ربنا أمرها أن تستشير الناس في القرارات النبي محمد صلى الله عليه وسلم الذكي المعي العبقري المعصوم بالوحي النبي ربنا قال له وشاورهم في الأمر فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر وصف الله أهل الإيمان فقال وأمرهم شورى بينهم ما عندناش استبداد ولا ديكتاتورية ولا حاجة اسمها دولة دينية يحكمها رجال الدين ما عندناش الكلام ده عندنا دولة مدنية مرجعيتها الإسلام كل قانون يمر من من مصفات الشريعة دولة تحل ما أحل الله وتحرم ما حرم الله خدعوك فقالوا يقول لك الإسلاميين دول لو وصلوا يا عم هيحرموا تعليم النساء يعني يقول لك البنت تتعلم لحد الابتدائية بس وأي واحدة شغالة هيقعدوها في البيت وهيفرضوا النقاب على كل امرأة حتى لو كانت نصرانية الكلام ده صحيح الكلام ده تسمعه في ال ON TV وفي ال في ال OTV وفي ال CBC وفي البي بي سي وفي دريم والمحور والحياة وال... هذه القنوات تقرأوا في اليوم السابع وفي المصري اليوم وفي الفجر و... هذه الجرائد إنما الصحيح هل التيار الإسلامي لو وصل هيمنع تعليم المرأة من المجنون الذي قال إن تعليم المرأة حرام من الكذاب ده المرأة تتعلم تتعلم تخش الجامعة تخش الجامعة يعني انتوا ما بتحرموش تعليم المرأة لا تتعلم اه بس نضبط نرشد العملية التعليمية ادي القضية آه. ما تبصوا لزوجات المشايخ اللي متزوج طبيبة واللي متزوج مهندسة واللي متزوج خريجة تربية واللي زوجته خريجة آداب واللي زوجته خريجة ألسن واللي زوجته خريجة أزهر زوجات المشايخ والدعاء ما تبصوا لبناتنا اللي بنته معيدة بدون ذكر أسماء من المشايخ المشهورين اللي بنته معيدة في الجامعة واللي بنته خريجة أزهر واللي خريجة آداب واللي خريجة كذا من قال أننا سنحرم تعليم المرأة مين اللي قال كده يقول لك وكمان هيحرموا عمل المرأة أي واحدة شغالة بكرة هيقعدوها في البيت من الكذاب الذي خدع الناس وأراد أن يشوه الطيار الإسلامي بهذه الفرية بهذا الإفك سؤال هل عمل المرأة حرام الجواب لا يجوز للمرأة أن تعمل إذا احتاجت للعمل أو احتاج العمل إليها واحدة مش لاقية حد يصرف عليها محتاجة تشتغل تشتغل واحدة العمل محتاج لها ده احنا محتاجين طبيبة ومدرسة وكذا ده في أصلا مهن ما ينفعش فيها أصلا إلا النساء يبقى إذا احتاجت المرأة للعمل تعمل إذا احتاج العمل المرأة تعمل بشرط إن العمل نفسه يكون إيه حلال وتخرج منضبطة بضوابط الشرع يقول لك لا يا عم ده الناس دول هيظلموا النساء يا راجل ده الجماعة بتوع السلفيين حتى يا راجل القوايم حاطين مكان المرأة صورة وردة طب هي الوردة وحشة يعني الوردة مزعلاك يا بايخ أه طب ما هي منتقبة أصلا يعني اللي نازلة دي منتقبة مفيش حاجة أصلا باينة منها لما تتحط صورتها كده شفت انت حاجة هتفرق معاك ايه ومع ذلك في اخوات على القوائم من غير نقاب هي تدين لله بان النقاب ده فضل وليس فرض انا شايف النهاردة قائمة الاسماعيلية بتاعت حزب النور حاطين صورة اخت ومن غير نقاب الله امر عجب يا اخي بقى احنا هنظلم المرأة هي المرأة شافت كرامة ولا عز ولا سؤدد الا في الاسلام يا راجل ده النبي علمني ان لو واحد جه يأذي مسلمة وفديتها بروحي فقتلت فأنا شهيد قال من قتل دون عرضه فهو شهيد يا راجل ده النبي محمد جيش الجيوش وأجلى اليهود عن المدينة لأنهم أهانوا امرأة مسلمة خدشوا كرامة امرأة مسلمة المسلمة في الإسلام تجيش لها الجيوش ولا تهان ولا تحتقر ولا تذل هو ده الإسلام المرأة دي مين أمي اللي النبي علمني أن الجنة عند قدميها بنتي اللي النبي قال من عال جاريتين حتى تبلغ كنت أنا وهو في الجنة هكذا وضم بين أصابعه زوجتي شريكة عمري اللي النبي وصاني بيها في أكبر مؤتمر عالمي إسلامي في خطبة الوداع قال اتقوا الله في النساء بقى احنا نظلم النساء ده احنا عندنا صورة في القرآن اسمها النساء ما عندناش صورة الرجالة عندنا صورة باسم امرأة اللي هي مريم عندنا صورة نزلت بسبب شكوى امرأة اللي هي المجادلة أنا عملت محاضرة هنا اسمها رسالة إلى كل مسلمة اتكلمت بقى عن تكريم الإسلام للمرأة حاجة يعني أرجو أحيل على عليها لأن هذا الكلام يطول إن شاء الله يقول لك خدعوك فقالوا انتوا بقى يا جماعة يا سنية قولوا لنا بقى كلام عملي لو بكرة الطيار الإسلامي وصل هتعملوا لنا ايه في الاقتصاد مشكلة البطالة ها مشكلة العنوسة هتحلوها ازاي مشكلة ارتفاع نسبة الطلاق هتحلوها ازاي مشكلات الزواج العرفي هتحلوها ازاي مشكلة البطالة مشكلة أطفال الشوارع هتحلوا ده ازاي قولوا لنا بقى أقول سنأتي بالمتخصصين في كل مجال ونأخذ بمشورتهم في الطب في التعليم في الاقتصاد في كل منحة لأن ديننا يحترم التخصص قال رب العالمين فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون أهل التخصص في الاقتصاد الاقتصاديون أهل التخصص في الطب الأطباء أهل التخصص في العملية التعليمية التربويون وهلم جرة لكن خد عندك كده خد عندك مني أنا وأنا على قدي ومسكين كده خد عندك كده خطة اقتصادية قصيرة الأجل تشوف نتائجها بعد شهر واحد أو اتنين نعمل إيه واحد عشان ننعش اقتصادنا واحد غلق أبواب الفساد ده يوفر لك مليارات غلق أبواب الفساد عمر بن عبد العزيز ولي حكم الأمة مش مصر سنتين ونصف أغلق أبواب الفساد فانتعش الناس لدرجة أنه ما لقاش فقير يستحق الزكاة لما ولي عمر بن عبد العزيز جاءته عمته فاطمة بنت مروان فقالت يا ابن أخي إن عمك عبد الملك بن مروان لما ولي الأمر أعطاني وزادني فلما ولي ولده الوليد من بعده زادني في العطاء اداني هبرة كبيرة شوية فلما ورثه سليمان زاد في العطاء كبر الهبرة شوية وأنت يا ابن أخي يا عمر تمنعني عطائي قال يا عمه إن عمي وأبناء عمي كانوا يعطونك من مال المسلمين ولا يحل لي أن أعطيك من مال المسلمين كفاية بس أن الرئيس بتاعنا يبقى راجل إيده نظيفة أمين بيخاف من ربنا كفاية أن رئيس الوزراء بتاعنا يبقى راجل نظيف أمين ما بيسرقش كفاية أن الوزراء يبقوا نضاف ما بيسرقوش غلق حنفية الفساد بس تنعشنا في أجل قريب ده احنا بنسمع عن أرقام مذهلة اللي سرق 60 مليار انتوا عارفين مليار يعني قد ايه يا مسلمين المليار قد ايه مليار يعني اكتر من 100 جنيه بشوية مليار المليار ألف مليون سرق 60 مليار واللي سرق 70 مليار واللي سرق 100 مليار ده اللي احنا عارفينه بس وما خفي كان أعظم هي مصر فقيرة مصر فقيرة اللي كانت بتأكل العالم كله مصر فقيرة لا مصر غنية بس كان حاميها حراميها ولا حول ولا قوة إلا بالله واحد غلق باب الفساد اثنين استرداد كل ما أخذ بغير حق زي ايه عقد الغاز اللي أبرم مع إسرائيل اللي وكيل وزارة البترول لما شهد على وزير البترول سامح فهمي قال العقد ده بيخسر مصر كل سنة عشر مليار دولار يا ولاد الذين ستين مليار جنيه كل سنة مصر بتخسر ميزانية دولة مصر بتخسرها عشان عيون اليهود عشان عقد الغاز اللي مع إسرائيل انتوا عارفين حسين سالم الحرامي الهارب عمولته في الصفقة المشبوهة دي كل يوم كم؟ 3.5 مليون جنيه يوميا 3.5 مليون جنيه لما نعمل عقد محترم نبيع فيه لو بعنا الغاز بسعر عالمي بقرار يبقى وفرنا كل سنة مليارات بقى الإسرائيلي ياخد الغاز بتراب الفلوس والمصريين واقفين طوابير على أنبوبة بوتجاز أي ظلم وأي غبن اتنين عمر أفندي فاكرينه الشركات اللي باعوها بتراب الفلوس الأراضي اللي باعوها بعمولات من تحت الترابيزة ده كله يرد عمر أفندي باعوه باعوا كل فروع عمر أفندي كلها ب 800 مليون جنيه في حين ان فرع واحد بس في القاهرة قدر ثمنه ب 1000 مليون جنيه أراضي تشكى وما كان في أراضي تشكى الأراضي اللي باعوها بتراب الفلوس للوليد بن طلال الوليد ورجعها نشوف لسه رئيس الوزراء الجنزوري مرجع 20 مليون 20 مليون 20 مليون متر في خليج السويس اتباعت بتراب الفلوس أخذها اللصوص ده قرار موفق دي قرارات هننعش بها الاقتصاد بسرعة استرداد ما أخذ بغير الحق ثلاثة إيقاف هدر المال العام إيقاف هدر المال العام يعني إيه؟ يعني عندنا في مصر مثلا 400 ألف جندي أمن مركزي بيكلفونا كل سنة 12 مليار جنيه ليه؟ المخلوع كان عامل جيش جيش ضد شعبه عشان يفضل مترستق ومتسلطن على الكرسي 400 ألف عسكري أمن مركزي ليه يعني لو خليناهم 100 ألف بس يبقى وفرنا كل سنة 9 مليار جنيه بقرار بقرار إيه، الجنزوري بيقول ان وزارات مصر فيها حوالي 200 300 مستشار بياخدوا كل سنة 4 مليار جنيه ليه 100 مستشار 200 مستشار كل وزير ساحب لي حبايبه وقرايبه وقرايب او ابن عم المدام وابن خالة المدام وعامله مستشار وبياخد هبرة كل شهر ياخدوا 4 مليار يا ولاد الذين 4 مليار كل سنة طب والعباقرة من المستشارين دول هؤلاء الألمعيون قدموا مصر قدام خطوة ده خربوها وقعدوا على تلها أما أخد ال 200-300 مستشار دول وأحطهم كده في الغربال وانخلهم وطلع منهم الأمناء الأكفاء اللي احنا فعلا نحتاج إليهم ونصفصفهم بدل 200-300 ل 50 ل 60 ل 70 يبقى وفرت لك كل سنة على الأقل 3 مليار جنيه ما عندنا جامعات يا أخي وعندنا مراكز أبحاث متخصصة ما تاخد مشورتها واسمع لها وفيها خبراء ومتخصصون لو حطينا حد أقصى للأجور انتوا عارفين عاطف عبيد اللي خرب البلد وباعها بتراب الفلوس لما اتشال من المنصب بتاعه راح فين بقى رئيس البنك العربي الإفريقي عارفين مرتبه في الشهر كان كام مليون جنيه في الشهر مليون ده غير اللي تحت الترابيزة ده اللي بياخده كده من الحكومة مليون مليون ليه ليه إبراهيم سليمان وزير الإسكان المحبوس دلوقتي برضه لما شالوه من الوزارة عينوه في البترول كان بياخد كل شهر مليون وخمسمائة ألف أمال وزير البترول كان بياخد كام مليون ونص بكلم واحد قبل الحلقة بقول له المعلومة دي قال لي يا ريت يدوني مرة واحدة مليون ونص وما حدش يقبضني تاني لحد ما اموت ليه ياخد مليون جنيه كفاءة معملية فزة يعني عاطف عبيد ما هو خربها كفاءة معملية فزة يعني ابراهيم سليمان ما هو خربها وباعها بتراب الفلوس وعم- وعمولات وحاجة يعني في الوحل الخبراء الكبار دول لما المرتب ينزل من مليون قول لي ربع مليون يا سيدي يبقى أنا وفرت ملايين بل ومليارات أقدر أرفع بها الحد الأدنى للأجور ل 1500 جنيه على الأقل شهريا هذه كده يعني أسبرينا حقن بسرعة ده احنا عندنا في مصر 49% من الشعب تحت خط الفقر ده كل بلد الناس فيها ثلاث طبقات عليا وسطى دنيا إلا مصر طبقة عليا معاها حوالي 76 من ثروات مصر في ايديها 6 7% من شعب مصر والباقي بياكل في بعضه في ال 28% من ال... مما بقي من ثروات مصر حرام هذا ظلم يقول لك طب الجماعة دول لو وصلوا يعني يعني بكرة بقى هتطبقوا الشريعة بكرة هتقطعوا ودن الناس هتقطعوا ايد الحرامي هتجلدوا هنلاقي بقى في ميدان التحرير واحد بيتجلد وفي في ميدان رمسيس واحده بتترجم وفي ميدان وفي غمره واحد بيقطع له ايديه وفي العتبه واحد قاطع له ودنه من قال هذا هل ما هدم في سنين يبنى في ايام هل اول ما انزل الله من احكام القران السارق والسارقه فاقطعوا الامور بالتدريج لابد اولا ان نصلح البيئه ينفع اقطع ايد واحد وانا اصلا مش جايب له شغله ومش لاقي ياكل وضايع لا أنا الأول أحل له مشاكله أوفر له مورد كريم للرزق أعيشه مسطور وحسبه اسمع يمكن ما سمعتش الكلام ده قبل كده جاء رجل غني إلى عمر بن الخطاب وقال يا أمير إن هذا الغلام وهذا الغلام خدم عندي سرقا مالي اقطع يد هذا وهذا العيلين دول سرقوا فلوسي قفشتهم متلبسين اقطع ايديهم فقال عمر للغلامين لما سرقتما سرقت ليه يا ابني انت وهو قال يا أمير لا يعطينا ما يكفينا مشغلنا في الصخرة بيدينا الفتات مش لاقيين ناكل قال عمر قوما ثم قال للرجل الغني لو سرق لقطعت يدك الناس العلمانيين بيتكلموا كده عن الشريعة ده في شروط كثيرة جدا تجعل تطبيق الحدود يكاد يكون مستحيل ده الحدود دي كأنها ربنا أنزلها حتى لا يعمل بها مطلوب أن يعمل بها طبعا لكن الحدود زواجر عشان تخوف الناس من الحرام عشان الناس تأمن على أعراضها وتأمن على أموالها وتأمن على دمائها إيه رأيك في المثل ده اللي هقوله لك بنك بنك في شارعكم البنك ده فيه 20 مليون جنيه استرليني وانت ما فيش في جيبك 20 مليم ومحتاج وجعان وعريان بس البنك ده قدامه عسكري معاه رشاش وانت محتاج قوي والفلوس هناك اهي تقدر تسرق لا اللي منعك من السرقه العسكري اللي واقف بالسلاح ده طب هو العسكري واقف بالسلاح عشان يقتل في الناس ولا عشان يمنع الناس من فعل الحرام عشان يمنع الناس من فعل الحرام هي كده الحدود مش معمولة عشان أقطع واجلد وارجم وعلق دي معمولة عشان المجتمع ينضف من الزنا ينضف من الخمرجية ينضف من المخدرات ينضف من الدعارة عشان المسلم والنصراني واليهودي والعلماني والليبرالي يمشي مطمن على دمه وعلى عرضه وعلى ماله يقول لك هؤلاء الإسلاميون التيار السلفي ده لو وصل هيخرب البلد ليه يا عم يقول لك هتضيعوا السياح خدعوك فقالوا الإسلاميون سيحرمون السياحة الإسلاميون هيقعدوا 2 مليون مصري في البيت الإسلاميون هيخربوا البيوت هيهدوا الأهرامات هيزعلبوا الهول مين المجنون اللي قال كده هو أنت متصور يا يا أمور إن الإسلام لو, لو وصل كحكم بكرة هنهد أبو الهول ونهد خوفو ونهد معبد الكرنك وأبو سنبل والكلام ده من الذي قال هذا السياحة أنواع في حاجة اسمها سياحة علاجية حاجة اسمها سياحة تعليمية حاجة اسمها سياحة تسويقية حاجة اسمها سياحة مهرجانات حاجة اسمها سياحة داخلية حاجة اسمها سياحة سفاري حاجة اسمها سياحة آثار حاجة اسمها سياحة شواطئ ليه اختصرت السياحة كلها في الشواطئ الأردن بيدخل لها من السياحة التعليمية والعلاجية كل سنة أكتر من اللي بيدخل لمصر من كل أنواع السياحة ما تنشط السياحة التعليمية هو العرب قديما لما كان الواحد يحب يشوف ابنه دكتور ولا مهندس كان بيعلمه فين في مصر أنا سافرت إلى غير بلد عربي وجلست مع كبراء والله قالوا لي يا ابني احنا اتعلمنا في مدارسكم بتاعت الحكومة وفي جامعاتكم بتاعت الحكومة المصري مش قليل وأنا لا أحب الشعوبية مفيش بلد في العالم إلا وللمصري فيها بصمات علمنا وشيدنا وعالجنا وكل منصف في كل دولة عربية يعترف بهذا علمنا في الجامعات وفي المدارس بنينا المستشفيات عالجنا المرضى شيدنا حضارة وأنا أفخر إني مسلم ومن مصر أنا بقول أهو ما تنشط السياحة التعليمية هو العرب لما كانوا زمان يحبوا يتعالجوا كانوا يتعالجوا فين في مصر لكن حسني مبارك خرب التعليم حتى الجامعات المصرية ما فيش منها جامعة واحدة من ضمن ال 500 جامعة الأولى على مستوى العالم ولا رقم 500 حتى خرب التعليم خلاه تعليم متخلف خرب المستشفيات والنظام الصحي خلى بلدنا فيها أمراض مستوطنة ما تنشط يا عم من الناحية التعليمية ونشط السياحة العلاجية ونشط السياحة الداخلية هو المصري ملوش نفس يعني يزور الأماكن الجميلة في بلده ما كانت مقفولة في وشنا ما تنشط ده كله ما تنشط سياحة المهرجانات ما تنشط أنا لا أجد مانع إن يجي السايح يتفرج على الهرم ويتفرج على أبو الهول ويتفرج على أبو سمبل والكرنك ونركبه حمار ويروح مش مانع أنا لا أجد غضاضة في هذا بس نشترط على المرأة ما تمشيش في الشارع بشورت حد أدنى من الستر تمشي زي زي أي واحدة مصرية عادية ماشية أي واحدة عادية لا منتقبة زي أي واحدة عادية والأجنبي يحترم القانون وأنا أعرف هذا وأختلط ببعضهم إيه المشكلة فأنا بقول أهو أنا نفسي أنا نفسي لما كنت في أسوان زرت معبد أبي سمبل ولما كنت في ال في ال الأقصر كان عندي خطبة جمعة ومحاضرة فالإخوة بالليل قالوا لي يا شيخ عايزين نفرجك على معبد الكرنك قلت له معبد الكرنك إيه معبد الكرنك ده قال لي ده فيه تلت آثار العالم قلت لهم يا إخوانا بس الدو- الدنيا ليل قالوا ليل مين ده فيه صوت وفيه ضوء وفيه حاجة هتتبسط خالص قلت لهم خدوني معاكم أنظر بعين الاعتبار لا بعين الانبهار يعني أبص كده وأقول سبحان الملك الناس دي راحت فين كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم شوف فرعون ده صاحب الأوتاد الذي بغى وطغى ما نفعه ملكه أعتبر فأنا رايح واحد مقدم من الداخلية مع واحد رائد وشوية أمنة وشوية عساكر واقفين حراسة على باب المعبد قال لي رايح فين يا مولانا قلت له رايح أتفرج زي الناس هو أنا مش من مصر ولا إيه قال لي الله مش أنتم يا سنية بتقولوا الفراعنة كفار قلت له أيوة وأنا جاي أدعوهم للإسلام إيه رأيك مات من الضحك وكان الضابط كده جنتلمان خدني بالحضن وجابوا لي شاي وفرجوني و... مين قال لي احنا بكره هنهد الاثار من قال ذلك ما الصحابه جم مصر ما هدوش ابو الهول يعني ما هدوش الاهرامات يعني ما هدوش معبد الكرنك وهذه ما هدوهاش لا باس حتى سياحه الشواطئ لن نحرمها هكذا قولا واحدا لا هو ما ينفعش السائح يجي يتبسط ويتفسح ويستمتع بالطبيعه من غير ما يمشي يتطوح في الشارع من غير ما نبيع له خمره قال ما في فنادق في اوروبا وفي الامارات سبع نجوم وفيها فصل في الشواطئ بين النساء والرجال ولن يعدم العقل المسلم أن يجد صورة تزيد من سياحة الشواطئ ولا تصطدم بما حرم الله عز وجل وأنا جلست مع بعض الإخوة اللي شغالين في السياحة وحطوا تصورات مذهلة وجميلة ورائعة يمكن أعمل لها حلقة مستقلة تحت عنوان نظرة الإسلام إلى سياحة الشواطئ نعم لكن إحنا لن نحرم السياحة هكذا المطلق ما ينفعش يقول لك الناس دول بقى لو وصلوا هيوقعونا في مشكلة مع أمريكا ليه يا عم يقول لك ما هو أمريكا بقى يا عم ده أمريكا ما عاش الملك مات الملك مع مصالحها ما تزعل يا سيدي يقول لك هيمنعوا عننا المعونة الأمريكية ما في ستين يا أخي هي كام يعني المعونة دي 2 مليار 3 مليار ومتقسمة بمزاجهم هو أنت فاكر بيجيب لك كل سنة 3 مليار في شنطة يقول لك اتفضلي يا حكومة ده مقسمها بمزاجه ومعظمها بياكلوه المستشارين ومش عاوز السمسرة وكذا وكذا ما بناقص يا أخي قال هو اللي كان بيرزقنا قبل أم- المعونة الأمريكية وأثناء المعونة الأمريكية وبعد المعونة الأمريكية جورج بوش ولا رب العالمين ده ربنا بيقول وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله مصر غنية مصر أهلها عايشين على أرض من ذهب لكن سرقها اللصوص عندنا الأرض الخصبة عندنا الموقع الممتاز عندنا نهر النيل يا راجل ده المية في الدول العربية أغلى من البنزين عندنا بحرين البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط عندنا بحيرات صناعية عندنا طبيعة خلابة عندنا مناطق علاجية يأتيها العال الناس من كل بلاد الدنيا عندنا الثروة البشرية مصر بلد شابة مش عجوزة نسبة الشباب في مصر أكتر بكتير تقريبا أكتر من نصف شعب مصر شباب دي ثروة عندنا عقول عندنا علماء عندنا نوابغ هو احنا فقراء هتخوفني بالمعونة يقول لي طيب السلفيون أو الإخوان لو وصلوا التيار الإسلامي يعني هيوقعنا في مشكلة مع إسرائيل خدعوك فقالوا لو وصل التيار الإسلامي ستدق نواقيس الحروب سيدقون طبول الحروب مع إسرائيل أول ما يبقى في حكومة إسلامية تاني يوم إسرائيل هتضربنا أو إحنا هنضربها من قال هذا يعني معاهدة كامب ديفيد مع أننا نقول أنها معاهدة العار لكن سنستقيم لهم ما استقاموا لنا وأي شيء في ضيم علينا يبقى نجلس ونتحاور ونضغط بالأوراق المتاحة ولن يجر أي عاقل أبدا مصر إلى حرب هي غير جاهزة لها لسنا بهذا الحمق لا الله قال وأعده علمنا هذا والنبي قال استعن بالله ولا تعجز سنستقيم لهم سنوفي بالعهود سنوفي بالعقود وسنستقيم لهم ما استقاموا لنا ومش على حساب فلسطين فلسطين في القلب أمل كل واحد فينا أن تحرر أرض فلسطين لن تنسى أبدا طيب يقول لك برضو الجماعة في اتصال ولا ايه يا اخواني استأنف يا شباب طيب يقول لك هؤلاء لو وصلوا غدا هيحرموا علينا الأدب ده احنا بتوع الأدب يا ابني يقول لك هيحرموا علينا الروايات ويحرموا علينا القصص القصيرة والطويلة والمتوسطة المدى هيحرموا علينا الأدب الجماعة دول متخلفين ضد الإبداع أنا أقول هل السلفية ضد الإبداع هل, الطي... هل الإسلام ضد الإبداع ده احنا ديننا دين, دين يحترم الإبداع يا راجل يا طيب ده النبي محمد كان له شاعر اسمه شاعر الرسول يا راجل ده حسان بن ثابت كان يخش الجامع النبي طلعه على منبر على منبر في المسجد يقول الشعر في الجامع عند استقبال الوفود عبد الله بن رواحة كان شاعر النبي برضه كعب بن مالك كان شاعر النبي احنا ضد الأدب ضد الإبداع ده النبي سمع قصيدة غزل ده النبي كان له شاعر اسمه حسان بن ثابت بس غزل عفيف طبعا قال ده القرآن نفسه قص الله علينا فيه القصص قال نحن نقص عليك أحسن القصص بل شتان بين كلام ربنا وكلام البشر القصة التي يذكرها الله كلها حق كلها صدق تبني ولا تهدم تعلم فضيلة لا تنشر رذيلة إذا تكلمت عن شيء يخدش الحياء تمر عليه بالرمز يعني شوف ربنا اتكلم عن سيدنا يوسف وامرأة العزيز اللي أرادت منه أن يقع معها في الفحشاء قال ربنا قال وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله المشهد الثاني إنما لو واحد من بتوعنا كان قالك لبست له إيه وقالت له إيه وشغلت له موسيقى حالمة ومش عارف إيه وسبرت له عينيها و... لازم يعني تفاصيل التفاصيل في هذا البلاء المبين ما ترمز يا أخي وخليك محترم ما ترمز يا أخي وخليك مؤدب إحنا مع الإبداع الذي لا يصطدم بديننا لا يصطدم بقيمنا المسألة مش م... مش كده مفلوتة لو واحد بكرة كتب قصة في فرنسا شكك فيها في الهولوكوست بكرة يتحبس خمس سنين في فرنسا قولوا انت تعادي السامية يعني فرنسا حتى الأدب والإبداع عندها له حد له ضابط طبعا إنها الموضوع كده مش مطلوق كده لكل من هب ودب وإلا هنوصل بقى للي حصل أيام فاروق حسني لما كتب واحد سوري فاشل اسمه حيدر حيدر رسالة اسمها وليمة أعشاب البحر وكتب الفاشل ده فيها بالحرف الواحد إن الله فنان فاشل ده إبداع ده أدب ولا قلة أدب كتب بالحرف الواحد إن القرآن خراء بالحرف وقام وقتها إخواننا من الأزهر بتظاهرة والأمن المركزي ضاربهم بالعصيان وبالرصاص المطاطي وشباب كتير فقدوا عينيهم وأحمد عمر هاشم كان له موقف محترم في مجلس الشعب والنتيجة تاني مرة طيروه من مجلس الشعب ولا نسيته وفاروق حسني اداله جايزة جايزة الدولة التقديرية عشان بيشتم ربنا ولك إبداع حرية فكر ده حرية كفر ده مش حرية فكر احنا مع الإبداع أنا كنت أكتب الشعر أنا نفسي أكتبه بكل أنواعه فصحى وعامية وحلمنتيش ومش هقول لك أنا كنت بكتب إيه أقرأ في كتب الشعر أقرأ في الأدب قرأنا النظرات قرأنا العبرات قرأنا وحي القلم قرأنا العبقريات كلام كده يرقي تقرأ المنفلوطي تحلق في السماء إحساس وأدب وكلام محترم وكل قصة بلاش ده وده يا سيدي مش دي جريدة الرحمة جريدة الرحمة اهي الرحمة صور يا جدع جريدة الرحمة اهي كل عدد في جريدة الرحمة تنشر فيه قصة قصيرة اهو قصة وقصتين صفحة كاملة للأدب قصة بيكتبها أخ اسمه ضاحي عثمان وقصة تانية مش عارف بيكتبها مين أهو احنا مش ضد الإبداع يا ابني احنا ضد مع, مع الإبداع الذي يبني ولا يهدم يعلم قيمة ينشر فضيلة يهدم رذيلة هذه نظرتنا في كل ما يصار الآن حوالين التيار الإسلامي من العلمانيين الذين جنوا وأخذوا في الندب واللطم لما خرجت النتيجة الأولى في المرحلة الأولى من الانتخابات للتيار الإسلامي والبقية تأتي إن شاء الله أنا متوقع أن الثقل جاي لأن وجه قبلي إن شاء الله كله مع حزب النور وكله مع حزب الحلول العدالة في محافظات الريف الثقل جاي إن شاء الله هذه نظرتنا للسياحة للأدب للمرأة للنصارى شركائنا في الوطن لهم ما لنا وعليهم ما علينا إحساننا لهم عبادة نتقرب بها إلى الله من قال إن أي أحد يظلم تحت مظلة الشريعة وهي قانون الملك الذي لا يجور ولا يظلم جل جلال الله النفس فيها الكثير وهذه زفرة مهموم وهذا صد لسهام الذين يخوفون الناس من الإسلام وأسأل الله عز وجل أن يجعل كلامي من القلب وإلى القلوب وأرجو من إخواني لو كلامي وصل إليهم أن يطبعوا هذه الحلقة وينشروها في المقاهي والنوادي وهنا وهناك ويكتبونها لعلها تكون حجر نلقم به كل دجال كذاب مروج للإفك والبهتان بحبكم في الله أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته